وعلموا من السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1442 بعنوان جذور ووقفنا مع نقطة خطيرة مهمة أصيلة ركيزة في اللقاء الماضي وهي الفهم هذا جذر لم يكن في إعدادي ولا في ثانوي إنما كان من أحيانا بيجي الفتح والإلهام وانت قاعد كده رزق الناس فدي مش موجودة في الورق وإنما فعلا محتاجين قضية الفهم إنك تفهم دين تفهم الدين الفهم ده نوع نعمة من نعم ربنا القضية الأصلية هي فهم الدين فهم الدين قلت لكم قبل كده كتير كتير أكتر من مرة إن السلف لما كان الواحد منهم بيكتب في مسألة ما كانش بيعمل زي بعض الناس النهاردة search في مسألة كذا تطلع له الأدلة يكتب في الموضوع من خلال اللي جابه له جوجل لا ده كان فاهم الدين كله فما بيكتب قدامه كل الدين بيكتب من خلاله وضربنا على ذلك بعد الأمثلة ان مثلا في مذهب الأحناف لما جم يحددوا وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب استدلوا دليل عجيب جدا بحديث نحن السابقون الأولون ومثل ذلك كمثل رجل استعمل عمالا فعملوا له إلى نصف النهار فأعطى قال له الحديث ده المفروض اللي بيكتب في مواقيت الصلاة مش معاه لما تيجي تكتب كده مواقيت الصلاة مش هيطلع لك الحديث ده الحديث ده لناس بتكتب وهو في عمق الدين هي دي قضية النهاردة الناس اللي بتطلع أحكام أو بت بتفتي في فتاوى أو بتبحث في مسائل ها مش هو مش مش مش متصور مش حاضرة في ذهنه أثناء الكلام كل دين ربنا كل الشريعة فبيتكلم بناء عليها فلذلك قلنا من فهم الدين ان احنا نفهم ان النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة الى المدينة ما كانش فرارا من التعذيب وانما كان عمل ربنا سبحانه وتعالى شرعه على النبي ليعلم الامه ليعلم الأمة أن الدين أغلى من الوطن أن الدين أغلى من الإنسان نفسه دينك دينك لحمك دمك وإن قتلت وإن حرقت دينك وإن العمل للدين ده يحتاج إلى تضحيات وكتير قلت الجملة دي برضو مهمة قوي في الأصول ما بقولكش ضحي ده أنا بقولك بس يرى الله من قلبك انك عندك استعداد انك تضحي لو امرك بالتضحية يبقى الاستعداد ده موجود في قلبك ده انا بقول وما اشمعنى كده بقول لك انك ما بتضحيش ده انت لازم تضحي انك تضحي بساعة من شهوة النوم عشان تقف تصلي بالليل قدام ربنا انك تضحي بجزء من مالك وتتصدق بيه وهو احب مالك اليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الى اخره فالشاهد ايه هنا ان الرسول في رحلته دي بيعلمنا حاجات كتير جدا ولذلك خلق ليعلمنا صلي عليه صلى الله عليه وسلم وانتقل الى المدينة ليصنع مجتمعا تظهر فيه صورة الاسلام صورة الاسلام الحقيقية زي ما قلنا كده ان 13 سنة في مكة كان التوحيد وبس اول سنة في المدينة اعداد التربة اعداد ال ال ال البنية التحتية للإسلام الأرضية القاعدة الصلبة تربية الرجال المسجد وبيوت النبي السنة التانية بدأت تنزل الشرائع بقى القبلة المسجد الأذان صلاة الجماعة صلاة العيدين صلاة الجمعة بس دي صورة ايه صورة الإسلام ادي الإسلام اهو الزكاة في السنة الثانية من الهجرة زكاة الزروع والثمار زكاة عروض التجارة زكاة, زكاة الإبل زكاة الغنم زكاة البقر زكاة العسل زكاة العنب زكاة الصيام والتدرج تحريم الخمر تحريم الربا وهكذا بدأت صورة الإسلام تتكامل تبص كده تقول أيوة هو ده الإسلام مش نصوص في الكتب الكتاب والسنة لا ده ها واقع الناس عايشاه ومطبق ومنفذ لذلك لما نيجي النهاردة نتكلم عن الجذر الثاني المطلوب أن يكون في عمق قلبك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعظيم النبي وأنا برضو مش متحرج من كلمة تعظيم النبي لا تعظيمه ولكن لا نخلط ما لله من حق بما للنبي من حق صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى له حق رب إله لا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق صلى الله عليه وسلم ربنا جل جلاله إله رب عظيم جل جلاله خالق وسيدنا النبي بشر مخلوق عابد مثلنا إلا أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم فتعظيمه لأن الله عظمه وعايز أقول لك إيه حاجة مهمة قوي في فرق بين تعظيم النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم مش كل محبوب معظم انت بتحب ابنك وما تعظموش لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه ان انا اعظم النبي ربنا جل جلاله علمنا دي في كلمة واحدة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما تقولوش يا محمد ما تعاملش النبي زي ما بتعامل اصحابك زي ما بتعامل اخوانك اخوتك آه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا في آه قول الله سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أجمع العلماء على كلمة على أن معنى كلمة عزروه يعني عظموه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشان كده أنا شايف في اليومين دول في جرأة من بعض الناس في على النت وعلى ولا في الإعلام ولا غيره جرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك يعني ان احنا ننتقد النبي ايه يعني هو زعيم ز... لا لا لا زعيم ايه زعيم ايه يا زعيم ده الرسول مش زعيم صلى الله عليه وسلم وقائد بس لا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي الله خليل الله حبيب الله سيد ولد ادم صلى الله عليه وصحبه وسلم لا ده مش بشر عادي اوعى تفهم برضه لما اقول لك انه قل انما انا بشر مثلكم يعني زينا كده لا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي موضوع مختلف انتبه افهم في تعظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نمرة واحد انه اصلك وفصلك اصل ده اصلك الممتد اصلك الاصيل اللي به تتشرف وإليه تنتسب أنا من أتباع النبي محمد أنا أحب سيدنا محمدا تلكوا جرحت قلبي كده مرة لما كانوا بيقابلوا الأوائل بتوع, بتاع الثانوية العامة وبيسألوا كل واحد فيهم مين مثلك الأعلى أوائل الثانوية العامة الكلام ده من سنين يعني من سنين طويلة زمان وكان أوائل الثانوية العامة دول بيعملوا لهم هيصة كده لما كانوا أوائل الثانوية العامة يعني حاجة كده مش زي بتوع الوقت اللي بيجيب 105% ومش عارف ايه والكلام ده كان زمان اللي هيجيب بقى 98 ولا 9 كان حاجة عالية قوي الشاهد ايه فبيسألوا مين مثلك الأعلى العشرة الأوائل قالوا أسماء عجيبة جدا بعضهم قال أسماء غربية محدش قال حد حلو حاجة حلوة أبدا إلا واحد فقط قال أبويا محدش قال النبي جرحتني دي مين مثلي الأعلى ها؟ رسول الله هي دي اللي عايزين نتعلمها ونعلمها لولادنا ونسقيها لولادنا ونشربهم احنا لما نيجي نتكلم برضو في أصل من الأصول البيئة الإيمانية بيتك زوجتك وولادك أبوك وأمك أخوك وأختك البيئة دي جذورك أصولك فلازم تربي ولادك كده مين مثل الأعلى وإنه يشوفوها فيك إن يعرفوها إن الولد بتيجي سيرة النبي كتير وهو قاعد ياكل يا ابني النبي قال سم الله أما جه يدخل الحمام يا ابني النبي قال أعوذ بك من الخبث والخبائث أما يجي يدخل البيت يا ابني النبي قال قول سلام عليكم النبي النبي تيجي سيرة النبي كتير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان ينشأ النشء ده والنبي مالي عينيه مالي عينيه ها مالي دماغه مالي مخه ماليه ان هو عايش ان النبي ده حاجة هي دي بقى تعشق المثل الاعلى نبقى مثل الاعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزاحمه احد هو عظيم استوعب واستغرق كل جوانب العظمة لما يجوا يتكلموا عن نيوتن ولا عن أرشميدس ولا يتكلموا عن أينشتاين ولا يتكلموا عن أديسون ولا يتكلموا عن الأسماء اللي هم بيقولوها دي اقول ايه يعني ده عظيم في ايه يعني ان ان مثلا يتكلموا دايما عن اديسون ان هو جرب 40 مره في اختراع المصباح الكهربي وطلعت فاشله وبعد كده قال استفدنا ان 40 مره غير صحيح قال لا طب دي, دي, دي, دي الفايده دي عند النبي قد ايه ده ده في كلام اعظم من كده بمراحل يعني يعتبر اللي بيتقال ده تافه جنب أفعال النبي وأقوال النبي وأحوال النبي وطريقة النبي في الحياة وفي التجارب صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما تيجي تتكلم ولا تنقل كلام فلان ولا علان كل ده عندنا أصوله موجودة في النبي فعشان كده أنا عايز أقول لك إن أنت أول حاجة في تعظيم النبي إن يبقى مالي عينيك ان ده اعظم شخصية في الدنيا مش عشان هو شخصية محمد اللي هم بيقولوا العظماء مئة اعظمهم محمد لا ده أنا العظماء ايا كانوا لا ده الانبياء الاف اعظمهم محمد مش الاسماء اللي هم قالوها احنا بنتكلم عن الانبياء ان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عظمة تفوق كل عظمة لأنه رسول الله لأنه يوحى إليه لأنه نبي الله لأنه خليل الله لأنه حبيب الله مش كشخص بشري لا عشان يوحى بيوحى إليه بيتلقى من الله ده مكمن عظمته صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيبقى مالي عينيك مالي دماغك مقتنع بيه تماما ان هو ده العظمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبستمد منه كل حاجة مبادئي وأصولي وأفعالي أمر الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اللي عايز ربنا ورا النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لازم تبقى دي عندك قناعة تامة عايز تذاكر وتقتنع بأدلة موجود عايز تصدقني وربنا يلهمك هذا في قلبك برضو ده وارد احيانا ببقى محتاج ان انا اقرا في المسألة دي وافهم واقتنع واحيانا مش محتاج اقتنع ربنا قال خلص الموضوع انتهينا اقتنع ايه فالشاهد النبي ان يكون حيا في حياتك عارف دايما الرسول قدامي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى قال صلوا إيه كما إيه ها شفتوا لازم تشوفوا لازم تشوفوا قال لك كده صلوا زي ما ايه شفتوني انت شفته لازم تشوفه مش عايز ادخل بقى في حتة يمين ولا شمال خالص اللي بقول لك فيها هو انت لما بتنام بتشوف مين في المنام ها شفت النبي شفت سيدنا ابراهيم ولا بعض الانبياء شفت سيدنا جبريل ولا شفت عرش الرحمن قال لا امال بتشوف ايه وانت نايم بتشوف ايه ها صبح تقول انا حلمت وشفت شفت ايه اللي انت بتشوفه ده الهلاوس اللي انت بتشوفها لان دي اهتماماتك ومشاغلك وحديث نفسك مع بعض ال... بعض الاحلام وال... والرؤى حديث نفس مش مش مش رؤيه اضغاث احلام شيطان لكن الرؤية الحق اللي هو يبقى إنسان مشغول بربنا فيريه الله ما يثبته ما يثبته يا ترى هي الرؤية الصالحة جذر برضه من الجذور تعالوا نشوف أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لرمضان استعد نزلت الأمانة في جذر